السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله اللهم صل على حبيب قلوبنا وعلى طبيب قلوبنا وعلى شفيعنا يوم العرض عليك محمد صلى الله عليه وسلم في الأولين والآخرين وفي كل وقت وحين أما بعد تخيل لو تخيلي لو لو واحد دخل عناية المركزة أول ما دخل في حالة خطر شديدة جدا بسرعة ركبوا له خراطيم في بقه عشان يركبوا له تنفس صناعي في الرئة وخراطيم في مناخيره عشان يدخلوا له تغذية للمعدة لأنه عاجز إنه ياخد تغذية وخراطيم في إيديه عشان يدخلوا له محاليل وينقلوا له دم وأجهزة على صدره عشان يقيسوا الضغط والنبض ويتابعوا حالته الخطيرة أحسن تتدهور تخيلوا يا جماعة في اللحظة دي لو واحد قام داخل قام شايل كل الخراطيم مرة واحدة من عليه يحصل له إيه يضيع أهو بالظبط ده لو ربنا رفع عنايته المركزه عنك كل واحد فينا يا جماعه فعلا في العنايه المركزه بس العنايه المركزه الربانيه والله يا اخواني كل واحد فينا نفس منظر الخراطيم ده منظر حقيقي ولكن عنايه من ربنا احنا باقيين في الحياه لو ربنا رفع عنايته المركزه عننا هنضيع وما يعزب عن ربك من مثقال ذره ما فيش ذره في الكون تقدر تنفصل عنك يا رب ما فيش ذره في الكون تقدر تستغنى عنك يا مالك الملك تخيلوا يا جماعه مجموعه من المتسولين رايحين يشحتوا ففي واحد سبقهم فواحد غني طيب كده قام مديله مبلغ كبير لله فالمتسولين بيجروا فلاقوا المتسول اللي معاهم معاه فلوس كتير فما خدوش بالهم ان الغني هو اللي اداله الفلوس قاموا جاريين على المتسول عشان خاطرنا يا بيه عشان خاطرنا ادينا عشان قاعدين يشحتوا منه يا جماعه الغني ده هو زيه زيكم فقير بس ربنا اداه بدل ما تجروا ورا الاغنياء اجروا ورا عطاء الله عاملين يا جماعه البشر بالظبط زي واحد داخل في بنك فواقف على الصراف فلقى الصراف بيقوم مدي لده 20000 وده يجي يسحب رصيد 50000 يديله وده معاه شيك ب 30000 يديله فقام باصص للصراف كده وقلت له ان هو راجل ملياردير يا عم دي مش فلوسه الفلوس مش بتاعته هو الفلوس بتاعت البنك ولله المثل الاعلى يا جماعه مش عايزين نتخدع في الناس اللي ربنا ادالهم عايزين ناخد من المصدر عايزين ناخد من ربنا وما يعصب عن ربك من مثقال ذره تعالوا نعيش في جنه قول الله وما يعزب عن ربك من مثقال ذره وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض يعني ايه يا جماعة يعني ايه الدرس ده بنكلم فيه العاصي بنقول له انت عارف انت عارف انت تحت رقابة ربنا قد ايه انت عارف انت فقير لربنا ومحتاج له قد ايه بنكلم الدنيا كلها بنقول لهم انتوا عارفين انتوا محتاجين ربنا سبحانه وتعالى قد ايه معانا اربع شعارات قرآنية ينوروا قلبنا بنور الافتقار الى الله الشعار الاول وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة يعني ايه يعزب وداعا للعزوبيه يعني ايه يعزب يا جماعه لما دورت في اللغه لقيت العرب استخدموا العزوب في خمس استعمالات الاستعمال الاول العزوب في معنى المشقة استعملوها في معنى المشقة عارفين ده ليه ده لما جت تنتحر وسابت واحدة يعني جت تنتحر سابت للي بتحبه ورقة بتقول له لم أعد أستطيع التحمل انتحرت لأنها ما عادتش قادرة تستحمل مشقة الحياة هي دي إن من غير ربنا هتعيش في مشقة رهيبة في الحياة الأم الملحدة اللي ابنها بيجي له سرطان دي هتعيش إزاي دي ولا هتعمل إيه المعنى الثاني استعمل العرب العزوب في معنى الغياب عن المأوى يقول لك عزبت الابل يعني راحت ترعى وما رجعتش للمأوى بتاعها يعني انت من غير ربنا مالكش مأوى عشان كده لما الراجل جه يحضر الدرس بتاع النبي عليه الصلاه والسلام النبي قال ايه اوى الى الله فاواه الله ده كان مشرد من غير ربنا سبحانه وتعالى المعنى الثالث في العزوبه يا جماعه الغياب عن البصر وده المعنى اللي معظم الناس عارفاه الغياب عن البصر ان مفيش اي حاجه بتعملها تغيب عن بصر الله مفيش معصيه بتعملها تغيب عن بصر الله لدرجه جباره ربنا سبحانه وتعالى بيقول في سوره قاف ونعلم ما توسوس به نفسه بحس ان في كاميرات متسلطه جوه صدر الانسان على خواطرك قبل ما تنامي على خواطر نفسيتك ربنا بيقول ايه يا جماعه تطير العقل لما المشركين قالوا ازاي ربنا يبعثنا ربنا قال قد علمنا ما تنقص الارض منهم وعندنا كتاب حفيظ المفسرين قالوا يعني ذرات تراب جسم الانسان بعد ما بتتحلل ربنا يعلم ذرات تراب كل انسان بتروح فين في الشرق والغرب وعنده كتاب في كل ذره منها راحت فين التصور المذهل ده يا بني انها ان تكن مثقال حبه من خردل عصيت ربنا معصيه صغيره جدا فتكن في صخره عصيت في بطن جبل او في السماوات طلعت المريخ عصيت ربنا وجيتي او في الارض في مجاهيل الغابات والصحاري بتاعت الارض ياتي بها الله ولا حبه في ظلمات الارض كلمه تخلع القلب ربنا يعلم كل شيء وما يعزب عن ربك من مثقال ذره مفيش حاجه بتغيب عنه مفيش حاجه بتغيب عن بصره شايفك يا اللي بتعصي ربنا شايفك وانت بتحط ال make up والبرفان قبل ما تنزلي شايفك وانت بتطلق بصرك للحرام شايف خواطر صدرك شايف كل حاجه سبحانه وتعالى المعنى الرابع للعزوب يا جماعه البعد وده اكتر معنى مستخدم في اللغه على فكره معنى البعد الكوكب العازب البعيد قوي في السماء يعني ايه وما يعزب عن ربك من مثقال ذره ما فيش ذره في الكون تقدر تبعد عنك يا رب ما فيش ذره في الكون تقدر تنفصل عنك يا رب مقاطعه كيبك في كندا عايزه تنفصل من سنين يعني ده كان حدث من سنوات عايزه تنفصل وعايزين يعملوا انتخابات واستفتاء عشان ينفصلوا ما فيش ذره في الكون تقدر تنفصل عن الله او تبعد عنه المعنى الخامس وده المعنى اللطيف بقى اللي هو العزوبيه استعمال العزوب في اللغه العزوبيه هم سموا الاعزب اعزب ليه لان المعنى الخامس الذي لا راعي له ملوش حد يعمل له حاجه ملوش حد يرع شؤونه تلاقوا يقول لك معلش بقى حياه العزوبيه بياكل اي حاجه ويلبس لبس مبهدل المشرد التشرد الانسان مشرد من غيرك يا رب يا جماعه الله البر لو غاب بر اهل البر بالناس الجمعيات الخيريه اللي بتكفل 20% من الشعب ال- اهل البر التموين الحكومي ال- كل ده بر بالفقراء وبر تخيلوا لو بر البشر غاب من الارض هيبقى شكلها ايه طب لو بر ربنا غاب هتبقى عامل زي مريض العنايه المركزه اللي كل حاجه اتشالت من عليه اتنين ليس لها من دون الله كاشفه يا في شاعر اسمه منصور كان بيمدح هارون الرشيد عشان يديله فلوس فبيقول ايه ان اخلف الغيث لم تخلف انامله او ضاق امر ذكرناه فيتسع ففي مره من المرات مرات منصور كانت بتولد وزمان طبعا كانت الولاده القيصريه دي معناها موت لان مفيش قيصريه فمراته بقى لها ثلاث ايام بتطلق هتموت خلاص فهيموت فمعدي واحد فبيقول له مالك يا منصور قال له امرأتي تطلق منذ ثلاث وانا في كرب عظيم قال له سهله يا منصور قل هارون الرشيد يخرج الولد قال له ماذا تقول قال له الم تقل ان اخلف الغيث لم تخلف انامله او ضاق امر ذكرناه فيتسع تلاقي دايما دكتور ال- ال- المتميز في حاجه يموت بالحاجه دي الصيدلي حواليه ألف دواء وعنده دور برد يا اخوانا البني ادم عامل زي الجهاز الحلو قوي اللي محطوط في الفيشه في الكهرباء لو اتشالت الفيشه يبقى الجهاز ده ما عادش له اي قيمه اللي هو مدد الله عبدي حديث صحيح لغيره ع- يا ابن ادم لا تباعد عني املا قلبك فقرا واملا يديك شغلا زي الوقت بالظبط الناس مطحونه في الشغل وفقيره في النهايه يا جماعه احنا اتسبقنا في كل حاجه العباده ناس سبقتنا فيها في ال 1400 سنه اللي فاتوا الدعوه الجهاد الباب الوحيد اللي احنا نعرف نسبق لربنا فيه الافتقار ان احنا ندخل بالذل والانكسار لله سبحانه وتعالى ليس لها من دون الله كاشفه الاسباب انا مش بنكر قيمه الاسباب وبقول ان الاسباب صفر ولكن بقول انها من غير ربنا ملهاش قيمه ملهاش اي قيمه جمالك لا يمثل زيادة فرصتك في السعادة واحد في الألف فلوسك لا تمثل زيادة فرصتك في السعادة واحد في الألف السعادة ليست بالأسباب وإنما من الله أي إنسان علق سعادته بحاجة غير الله اتعذب بيها اللي علقت سعادتها بإنها تتجوز واحد معين اللي علق سعادته بمجموع ثانوية عامة اللي علق سعادته بمستوى مادي أو وظيفة معينة أو عقد عمل معين في النهاية بيبقى سبب عذابه يا جماعة الأسباب عاملة زي صفار ومعية ربنا واحد لما الواحد يجي الاصفار بيبقى ليها قيمه الواحد بيغيب الاصفار ملهاش قيمه الكره الارضيه دي كلها قال لك لو شلنا الفراغات ما بين ذراتها هتبقى 9 من 10 سنتيمتر مكعب يعني هتبقى في النهايه اصغر من عقله الصابع منفوخين على ايه مغرورين على ايه واحنا محتاجين ربنا عارفه ليه ربنا خلقك من طين لان الطين ده افقر حاجه الطين ده حاجه ما فيش فيها اي ميزه يعني عشان في الاخر نقول اصلح لي شاني كله مش صلح لي الحاجات الصعبه وانا السهله هعملها يا رب انا يا رب ما اعرفش اعمل حاجه انا يا رب عاجز عن كل حاجه انا يا رب جاهل في كل حاجه تعرف ان عجزك وضعفك ده اكبر نعمه من نعم ربنا عليكي ان ربنا خلقك عاجز عاجز وبتخاف من كل حاجه وضعيف قدام كل حاجه ضعيف قدام دور السخونيه زي ما انت ضعيف قدام الزلزال ضعيف قدام الاسد زي ما انت ضعيف قدام الميكروب ضعيف ضعفك ده هو كنزك لو توجهت به الى الله ليس لها من دون الله كاشفه ملهاش كاشف الا بالله ثلاثه فانساهم انفسهم فانساهم انفسهم اوعى تنسى نفسك اكبر عقوبه ان ربنا يسلط على الانسان نفسه يخليه ينسى نفسه ينسى مين ربنا ومين هو الانسان انت بتتقلبي في نومك كل كل وانت نايمه 38 مره لو مره واحده ربنا رفع رعايته عنك تقعي تتكسري نقطه دم واحده تتجمد في جسم اجمل جميله في العالم في جسم اغنى ملياردير في العالم في جسم أغ- اعظم ملك في العالم يجي له شلل نصفي او يتعمى او يتخرس او يتشل او يتبكم بنقطه دم واحده الغده النخاميه في المخ نص جرام بتفرز 16 هرمون لو الغده النخاميه باظت يا جماعه النص جرام ده هو بس النص جرام مش ال 100 كيلو النص جرام ده هو باظت الانسان بيشرب اربع كوبايات ميه في اليوم يشرب اربع براميل وما يش... وما يعطش يبقى قزم صغير ده نص جرام ولكن شوف ربنا عمل لك بيه ايه عشان كده ابو مسلم الخراساني لما كان يروي حديث النبي عليه الصلاه والسلام كلكم ضال الا من هديته كلكم عار الا من جس الا من كسوته كان يكفو على ركبته يكفو في الارض كلكم عار العار ده اللي هو الفقير اللي حتى مش لاقي هدمه يلبسها يعني انتوا فقراء قوي كلكم ضال اللي يجي يقول لك الشريعه والديمقراطيه والشرائع الغربيه بدل الشريعه الاسلاميه كلكم ضال الا من هداه الله سبحانه وتعالى مفيش مصدر هدايه غير من الله ربنا بس هو اللي يقدر فانساهم انفسهم ان الانسان لما بيبعد عن ربنا بينسى نفسه سبحان الله العظيم الشعار الرابع لا شيء بعده كلمة جبارة النبي عليه الصلاة والسلام كان بيناجي ربنا بيها لا شيء بعده يعني ايه لا شيء بعده كلمة لو فهمناها مش هنسيب باب ربنا انت واقفه على محطه القطر يقول لك القطر اللي جاي ده اخر قطر لو فاتك هتنامي في المحطه الدكتور اللي انت فاتح ده اخر دكتور في البلد لو فاتك خلاص بقى روح شوف بقى ايه ما عادش في دكتور تاني لا شيء بعده عشان كده لما ربنا قال الله الصمد لا شيء بعده بعدها جت سوره الفلق والناس بنستغيث بالله من كل الشرور عرفنا الباب اللي هنلجا اليه عايز اقول ايه في النهايه وداعا للعصبية وما يعصب عن ربك من مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ما فيش ذرة في الكون تقدر تعزب عن الله ما فيش ذرة في الكون تقدر تستغنى عن الله اللي بيعزب عن الله ده إنسان مشرد إنسان ملوش مأوى إنسان ضايع إنسان هالك اللي بيعزب عن الله كفاية يعزب عن ربنا واحد الاستغفار الاستغفار يا جماعه الاستغفار من الذنوب الكتير ما ما انت محتاج ربنا انا بكلم كل عاصي وكل انسان انت محتاج لربنا قوي ربنا يديك ليه وانت بتعصيه هتقول اصل ربنا كريم ماشي ربنا كريم وربنا قهار يا عم ربنا رؤوف وربنا جبار يا عم ربنا سبحانه وتعالى جواد ووهاب وربنا ذو انتقام مين اللي قال ان ربنا هيفضل يديك وانت بتعصيه مين اللي قال الكلام ده مين اللي ضحك عليك وقال لك الكلام ده ربنا بيحلم ولكن يمهل ولا يهمل مين اللي قال ان الانسان يفضل يبارز ربنا بالمعصيه خاف خاف ان ربنا يمنع عنك نعمه خاف ان النعم اللي انت بتعصي بيها ربنا يمنعها عنك الاستغفار الاستغفار من ذنوب القلوب امراض الرياء و- من ذنوب النفوس الكبر والعجب من ذنوب الجوارح تضييع الفرايد في ناس ما صلتش الفجر من قد ايه من ذنوب الاخلاق والمعاملات الدكتور اللي انت كلت عليه الفلوس بتاعت الماده بتاعته من ذنوب المع- معصيه خذلان الامه لما النبي شتم ولا لما غزه اتحربت ولا خ- خذلاننا لقضيه سوريا من ذنوب حاجات كتير قوي يا جماعه معاصي السر اللي احنا بنعصي ربنا بيها توب لربنا استغفر استغفر ربنا كفايه عزوب عن الله سبحانه وتعالى ومش عايزين استغفار اجرامي يعني ايه استغفار اجرامي واحد قتل ابن واحد وبعد كده راح يقول له معلش بقى سامحني بقى ده استغفار اجرامي احنا اجرمنا في حق الله عايزين لما نستغفر نستغفر بحرقه نستغفر ودموعنا على قلوبنا قبل ما تسيل من عيوننا عايزين استغفار يغير حياتنا تعرفي تستغفري ربنا استغفار يغير لك حياتك الذنوب جدار مانع نزول عطاءات الله لو اتشال الجدار ده هتنهمر العطاءات تعرفي تستغفري استغفار ربنا يغير لك بيه كل حاجه في حياتك كان يعني سبحان الله العظيم الامام احمد مسافر في بلد من البلاد وزمان ما فيش تلفزيون واعلام ما حدش عارفه فجه بات في الجامع الراجل اصر ان هو يطرد بره الجامع قال له ماليش مأوى الراجل جرجره من رجليه بره الجامع الدنيا بتشتي معدي واحد خباز شاف واحد غلبان في الشتاء قال له تعالى بات عندي خد الامام احمد يبات عنده الامام احمد نام الراجل قاعد يخبز ويعجن طول الليل وهو يستغفر ربنا فالامام احمد في الاخر بيقول له هو انت طول الليل بتعمل كده قال انا بقالي 20 سنه بستغفر طول الليل وانا بخبز قال له طب ربنا اداك ايه ما هو يقينا اللي بيستغفر ده ربنا بيفتح عليه فتح مبين قال له ما سالت الله شيئا الا واعطاني اياه الا شيئا واحدا قال له ايه قال له تمنيت ان ارى الامام احمد بن حنبل قال له انا احمد بن حنبل والله لقد جررت اليك جرا الاستغفار يا جماعه التوبه من معاصي السر كفايه عصوب عند ربنا وداعا للعزوبيه يا كل واحد بتعصي ربنا يا كل واحده بتعصي ربنا يا كل واحد بتتجرأ على ربنا انتوا محتاجينه قوي انتوا محتاجين الرعايه المركزه بتاعته الخراطيم اللي متوصله بحياتنا لو اتشالت هنضيع بلاش يا اخوانا نقف على باب صراف البنك بلاش نقف على باب متسول واحد اداله فلوس اتقال لنا انه معاه فلوس احنا عاملين زي الجهاز لو اتشال الفيشه فيشه مدد الله ما عادش له اي قيمه ولا عاد له اي لازمه وما يعزب عن ربك من مثقال ذره اللهم اغننا بالافتقار اليك اللهم اعزنا بالذل بين يديك اللهم انا فقراء اليك فاغننا اللهم انا اذلاء بين يديك فاعزنا يا رب انا الفقير الذي اغنيته فلك الحمد انا الذليل الذي اعززته فلك الحمد انا التائه الذي ارشدته فلك الحمد انا الضال الذي هديته فلك الحمد أنا الضائع الذي أغثته فلك الحمد أنا الجائع الذي أطعمته فلك الحمد أنا العار الذي كسوته فلك الحمد يا رب كلنا ضال إلا من هديت اللهم إنا نستهديك فاهدنا اللهم إنا نستكسوك فاكسنا اللهم إنا نستطعمك فأطعمنا اللهم إنا نتوسل إليك فأغثنا يا رب كن معنا يا رب لا تتخلى عنا يا رب لا تتولى عنا اللهم إنا نفتقر إليك فأغننا بعزك وكرمك وجودك وفتحك ومنك ونصرك ونورك يا رب العالمين يا أرحم الراحمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وجزاكم الله خيرا وكيف أحب غير الله يوما وليس سواه في الأكوان بار